طبعا بدأ يسوع لما أعطى التلاميذ التلاميذ أعطوا الناس وأكلوا وشبعوا وصاد كتير 12 أسرة وهو باستمرار كده نلاقي عمل النعمة يعطي للإنسان ما يحتاجه وما يفيد عنه ربنا يسوع أعطى خبز للشبع مش حاجة قليلة صحيح التلاميذ لما ربنا يسوع سأل واحد من التلاميذ قال له من أين نبتاع خبزا لهؤلاء فيلبس واحد من ال 12 تلميذ جاب ورقة وقلم كده قال 5000 نفس لو كل واحد ياخد ربع رغيف ولا حاجة يبقى يبقى محتاجين 200 دينار بالقليلة ولكن الحسابات مع المسيح ما تنفعش القليل اللي موجود في المنديل بتاع الولد الصغير خمس خبزات القليلين دول الموجودين في المنديل بتاع الولد الصغير ده اللي امه ادتهم له عشان ياكلهم في السكه قال هذا القليل يكفي ويزيد خمس أرغفة تأكل خمس تلاف نفس خمس تلاف رجل ما عدا النساء والأولاد تضرب في أربعة يطلعوا تقريبا إيه عشرين ألف يأكلوا من خمس خبزات يعني كل خبزة كل خبزة تأكل أربع تلاف نفس ادي تبقى حجمها قد إيه الخبزة دي هو مش المهم الحجم هو المهم البركه عشان كده عطايا الله عطايا الله مش المهم حجمها قد ايه لكن ساعات ربنا يدي للانسان عطايا صغيره لكن بص تلاقي العطيه ديت تفرح قلبه وتشبعه وترويه وتكفيه وتزيد عنه ويدي منها لناس كتير كمان شوف ربنا كده لما يديك فرح ولما يديك سلام البيت بتاعك يبقى شكله ايه يبقى الواحد مش محتاج حاجة تاني عشان كده عشان كده الناس اللي بتسلم نفسها للمسيح او الانسان اللي بيسلم نفسه للمسيح يقول له يا ربي انا خبزة شعير انا خبزة شعير خبزة ملهاش قيمة خبزة ما تشبعش ولا تقوت جوعان انا خبزة شعير اعمل فيا زي ما انت عايز الرسل لما مشوا ورا المسيح كانوا معتبرين انفسهم كده خبزة شعير خبزة شعير ملهاش قيمة ولكن ربنا جعل لها قيمة حتى تلاقي كده في في الطلبة اللي بنصليها في أسبوع الألام نقول إن ربنا يسوع أشبع أشبع بهذه الخبزات القليلة النفوس الجائعة النفوس الجوعانة ربنا أشبعها من خبزات قليلة عشان كده الواحد يسأل النهاردة واحد يسأل نفسه قال له كده تحب يا نفسي تبقى خبزة في يد المسيح بس الخبزة ديت لما هتتحط في ايد المسيح المسيح هيكسرها ها الخبزة ديت لما تتحط في ايد المسيح المسيح هيكسرها وهيوزعها على الناس ترضى ترضى تبقى خبزة في يد المسيح يكسرها زي ما هو عايز مرأة ماتت الشهيد بتروح انطاكيا مرأة ماتت ده كان حرامي وكان على ايام مار يوحنا الحبيب وبعدين يوحنا الحبيب دواءه محبة المسيح فابتدى الشخص ده يتوب ويقرب لربنا ويفرح وكان مار يوحنا مسافر في إرسالية يعني يبشر في بلاد تانية فساب الشاب ده أغناطيوس لقصته في المدينة وقال له خد بالك منه بعدين يظهر في غياب مار يوحنا والطاقة طاقة الحب اللي كان بيتقوت أو بيتغذى عليها ديت غابت فرجعت ريما لعادتها القديمة ورجع يسرق ويقتل ويعمل زي زمان وبعدين رجع مار يوحنا من السفر بتاعه سأل الأسقف فين الشاب أغناطيوس قال له ده مش نافع ده رجع تاني بقى حرامي زي زمان مار يوحنا ما خبطش بقى فضل يدور على أغناطيوس ده حد ما عثر فيه في جبل من الجبال اللي كانوا بيقطعوا فيها الطرق على الناس ويسرقوهم ورغم الجبروت بتاع يعني شوف كده اي واحد لما يدخل كده ويلاقي في البيت حرامي بيجرى له ايه ده الواحد بيترعب من غير ما يشوف الحرام لكن اللي حصل العكس اول الحرامي ده ما شاف مار يوحنا ابتدى يجري بعزم ما فيه يجري يهرب منه ومار يوحنا كان في الوقت ده كبير في السن ويجري وراه على قد ما يقدر يقول له يا ابني ارحم شيخ اختي مش قادر اجري وراك يا ابني استناني يا ابني ارحم شيخ اختي واغناطيوس ده عمال يجري واخيرا ما قدرش يقاوم مجرد صوت كده يوحنا فوقف وقرب لمار يوحنا كده وخده في حضنه وقال له ما تنساش ان المسيح مات عشانك وانفجر هذا الانسان الفظيع المخيف المرعب ده انفجر يبكي كطفل لانه اصبح مش محتاج للوظيفة او للعمل اللي هو بيعمله ده عشان كده الطلبة بتاعت الصوم الكبير يقول ايه عن الرسل اشبع بهم النفوس الجائعة اشبع بهم النفوس الجائعة لان هم هم ما كانوش عاملين اعتبار لنفسهم او زي بولس الرسول ما بيقول كده لست اعتبر نفسي ولا نفسي ثمينة عندي نفسي دي ملهاش قيمة هما كان عندهم قلب منكسر زي المزمور ما بيقول القلب المنكسر والمنسحق لا يرضونه الله هما عندهم قلب منكسر فقالوا له ربي انا خبز شعير حطني في ايدك تكسرني تخليني سليم ما يهمش لو تبص كده على ابونا ابراهيم لما ربنا يقول له ايه هات ابنك اللي انت بتحبه ده وذبحه لي ابراهيم نفسه في الوقت ده تبقى فين قال تبقى في التراب يقول له وريتك يا رب طلبت حاجه لا ابراهيم ما قالش كده ولا ابراهيم ما يقولش كده انا ممكن اقول كده ريتك يا رب طلبت حاجه تاني بس غير ابني ده ولكن الناس دولت كبابرة انكسار قلبهم انكسار قلبهم خلاهم خلاهم يبقوا حاجة كبيرة قوي في عين المسيح ولا شوف يوسف العفيفي يوسف ده اللي كان دلوعي كابوه يعقوب عنده 12 عيل بس ما بيحبش غير مين يوسف ده ويجي ربنا ياخد يوسف ده ويأدبه ويربيه قال له تعالى يا يوسف عشان اخواتك يبيعوك حاضر تعالى يا يوسف اشتغل خدام ابن العز ابن العز ده اللي كان ابوه يعني مدلعه حاجة كتير قوي تعالى يا يوسف اشتغل خدام في بيت بوتيفار حاضر تعالى يا يوسف اما احطك في السجن بتهمة شنيعة حاضر وبعدين لما ربنا يلاقي واحد منكسر كده لما ربنا يلاقي واحد منكسر كده زي يوسف يقوم ربنا يروح ليوسف في السجن يقول له تعالى يا يوسف لما شغالك ملك يقول له حاضر ما تفرقش يا رب كده ولا كده ما تفرقش ما دام انا في ايدك ما دام حياتي في ايدك ما تفرقش اشتغل خدام اشتغل مسجون اشتغل ملك ما تفرقش عشان كده الواحد يسأل نفسه تحب تبقى خبزة في يد المسيح حتى لو هيكسرها ليك الحرية طبعا لكن على اي حال على اي حال الخبزة اللي هتتحط في ايد المسيح هتستبارك اذا كسرها ولا قعدها سليمة هتستبارك كفاية انها هتتحط في ايد المسيح عشان كده حتى بعد ما أشبع النفوس الجائعة أم قال للتلاميذ اجمعوا الكسر الفاضلة الكسر اللي فاضلة دي تجمعوا عشان مفيش حاجة تضيع والكسر ديت ربنا يسوع كان عاوز يجمعها لقال لأنه قال كده ممكن تكون في نفوس جوعانة تاني في نفوس جوعانة تاني مش من دول النفوس ديت ممكن تشبع من الفتات السائط او الفتات اللي فاضل من الناس دول زي المرأة الكنعانية المرأة الكنعانية تقدمت للمسيح بقلب منكسر كده وتقول له يا رب يسوع بنتي معذبة ومجنونة اشفيها لي وقال لها ما يردش عليها في الاول وبعدين تزعق اكتر يقوم ربنا يسوع يعني صدها كده صدة جامدة وقال لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب تقوم تقول له صحيح يا سيد لكن حتى الكلاب ليها حق عليك ليها حق عليك انها تاكل من الفتات السائط من موائد اربابها عشان كده ربنا يسوع لما جمع الفتات او الكسر قال يشبع بيها النفوس الجوعانة الاخرى اللي ما هياش من شعب اسرائيل ولا الابن الضال ده الابن الضال اللي كان في الكورة البعيدة وكان يشتهي كان يشتهي ياكل من الخروب بتاع الخنازير او الخروب اللي بياكلوه الخنازير ولم يكن يعطى له بعدين لما فكر في روحه كده انا قال لروحه كده انا هنا بموت من الجوع والخدامين في بيت ابويا يفضل عنهم الخبز انا اروح اشتغل خدام في بيت ابويا الفتاة الساقط ده ده مش حاجة قليلة ده مش حاجة الانسان سهل ان يستغنى عنها لا ابدا ده الفطاس الساقط ده ربنا يجمعه باحتراس شديد جدا اوعى تفتكر ان حياتك كده لعبة في ايد القدر لا ابدا حتى لو الدنيا لطشت معاك حتى لو الدنيا لطشت معاك والظروف مشيت في سكة صعبة قوي وحياتك اتهدمت اعرف ان ربنا عينه عليك وهيجمع حتى الفتاة الساقط ده عشان منفعة ناس سنين شوف لحد النهاردة كده لحد النهاردة تلاقي السامرية زكى العشار او رئيس العشارين اللص اليمين الناس اللي عاشوا الناس اللي عاشوا عيشة بطالة المازال لحد النهاردة الناس دولت لما يذكر اساميهم كده مجرد اساميهم كده بس قال الواحد يشبع ولا شوف واحدة زي ثلاجية كده اللي عاشت وكانت تشتهي الخطية شهوات الجسد وعايشة في الدنس شوف سيرتها النهاردة لما تذكر تعطي فرحة بحياة الطهارة قد ايه اما يذكر بس اسم بلاجية كده واحد يفتكر كده حياة الطهارة اللي هي عاشتها فيما بعد الدنس وقول يا ربي ممكن في يوم من اليوم في يوم من الايام تفتقدني وتديني نعمة طهارة من عندك عشان عيني يا ربي ما عادتش تشتهي شيء من نفس العالم الناس دولت فعلا الناس دولت فعلا لحد النهارده سيرتهم تشبع الاف وتفطم الاف من موت الخطيه وشهوات الخطيه وكبرياء العالم وغرور سائر الاشياء الناس دولت لما كانوا بيقدموا حياتهم الناس دولت لما كانوا بيقدموا حياتهم زي اغناطس الشهيد ده اللي كنت بقول لك انه تلميذ يوحنا الحبيب اغناطس الشهيد ده فيما بعد بقى بطرك واحد كان حرامي ولكن سيرته اهلته ان هو يبقى بطرك سيرته وطهارته ومحبته لله حتى انك تلاقي كل بطركة انطاكيا النهاردة كل بطركة انطاكيا لحد النهاردة اقصد يعني يتسموا مار اغناطيوس يعني بطرك انطاكيا الموجود حاليا اسمه مار اغناطيوس زك اللي قبله مار اغناطيوس يعقوب اللي قبله مار اغناطيوس من عارف ايه كل البطركة بتوع انطاكيا ياخدوا اسم مار اغناطيوس في الاول ليه قال لان الراجل ده بعد ما بلغ سن تقريبا 86 سنة اما كان يميها نيرون نيرون اللي حرق روما ام طلبه قال له تعالى قابلني في روما طبعا طبعا ماري اغناطيوس عارف نيرون عاوز عاوزه في ايه مش يعني هيحتفل بيه ولا يقول له كلام كويس ولا بتاع لا ابدا فجمع اولاده جمع الابروشيه بتاعته ونولهم من الأسرار المقدسة وأخذ جسد المسيح على يده كده وكسر وأعطى كل الناس قال لهم خذوا كل هذا هو جسد المسيح أما أنا بقى أما أنا بقى ما رغمتس بيقول لأولاده يعني بيقول لهم أما أنا بقى فأنا خبز الله أريد أن أطحن بأنياب الوحوش عشان أدي كده برهان صغير أدي برهان صغير للمسيح وأقول له يا ربي أنا حاسس بألامك وحاسس كل مرة جسدك يكسر حاسس بمقدار محبتك لولادك حتى انك تقول كده خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكثر عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا انا حاسس يا رب بألامك مرة غماتيوس ده كان يقول لأولاده أنا هو خبز الله خبزة تتحط في إيد الله يكسرها زي ما هو عايز بايدين الناس بايدين الوحوش يكسرها زي ما هو عايز عشان كده احبائي ابائنا الشهداء دولت اللي ابتدوا حياتهم ببساطة بساطة شديدة جدا ابائنا الشهداء دولت كانوا بس بيحبوا ربنا من كل قلبهم ومحبتهم لربنا محبتهم لربنا خلتهم يكتشفوا ان هم جنب المسيح ولا حاجة لكن انا ساعات ازعق في اخويا وازعق في اللي اكبر مني واللي اصغر مني وفي السعادة ببقى حاسس ايه ببقى حاسس ان انا اكبر منه ومن حقي ازعق له ولا اكسر دماغه ولا شوف بقى انا بقول لروحي ايه لكن الناس دولت كان قلبهم منكسر جدا عشان كده ربنا رفعهم ومجدهم واعطاهم كرامه فوق كل كرامه بشريه او كل كرامه موجوده في العالم عشان كده احبائي إذا عملت حاجة من أجل المسيح إذا عملت عمل تضحية أو قدمت نفسك كخبزة في يد المسيح يعمل فيها زي ما هو عايز عشان الأمر ما يبقاش صعب عليك عشان الموضوع ما يبقاش صعب عليك بص للمسيح كده اللي اتألم عشانك المسيح اللي بلا خطية اللي اتألم عشانك يقوم هيهون عليك الموضوع لكن احنا بنزعل ليه احنا بنزعل ليه لما حد يهمني ولا يشتمني ولا يعمل حاجة زي كده يعني بنزعل ليه الكرامتي بقى بتوجعني كرامتي اتهانت وانا واحد بقى يعني كده آه نفسي عزيزة قوي ها ما ما استحملش ابدا حد يهني طب وايه رايك في نفس المسيح نفسي عزيزة ولا نفس المسيح اعز لكن انا بكبر روحي اكتر من المسيح عشان كده بيصعب عليا في كتير من الاحيان ان انا اسلك حسب الدعوة اللي دعيت لها كل يوم الصبح الاجبية تفكرني ورق الاجبية يفكرني وقال له خد بالك النهاردة اسلكوا كما حق للدعوة التي دعيتم اليها بكل تواضع القلب والوداعة وانا وانا هنا لكن اذا خدت بالي من المسيح ده حطيت صورة المسيح المطلوب ده قدامي باستمرار ولا لما الدنيا يجرى فيها ايه ولا لما يعملوا ايه عمري ما هزعل بل صورة المسيح هتخلي خطيتي قدامي كل حين وبالتالي هبص الاقي سهل عليا قوي ان انا اسامح الاخرين مهما عملوا الناس اللي كانوا بيشوفوا الشهداء وهم رايحين للاستشهاد كانوا بياخدوا قوة زي ما يكونوا أكلوا أكلة جامدة كده أكلة مشبعة زي ما يكونوا أكلوا أكلة مشبعة تقويهم إن هم يمشوا ورا المسيح ويشيلوا صليبهم بكل افتخار كل فرح ضيقات الحياة ضيقات الحياة اوعى تفتكر انها بتجيلك كده هبهازرد ولا بالصدفة ولا اهو جت فيك ولا حاجة لا ابدا مفيش كلام من ده ضيقات الحياة ربنا بيبعتها لك ويقول لك تحب تشيل صليب معاه تحب تبقى خبزة مكسورة ولا عاوز كده تفضل زي ما انت تخيل كده تخيل كده لو الطفل ده اللي معاه الخمس خبزات والسمكتين جم يقولوا له المسيح عاوز الخمس خبزات بتوعك يقول لهم لا الخمس خبزات دولت على قدي مش هديهم لكم كانوا الخمس خبزات دولت هيبقوا قيمتهم ايه النهارده ما يسويش حاجه بسيطه قوي لو كان الطفل ده استخسر يدي الخمس خبزات بتوعه للتلاميذ عشان يحطوها في ايد المسيح كانت فضلت زي ما هي خمس خبزات ملهاش قيمه لكن النهارده الخمس خبزات ديت اللي الطفل اداها كده بكل كرم كل ما عنده كل معيشته اداها كده بكل كرم واتحطت في ايد المسيح ما زالت تذكر وما زال الولد ده يذكر لحد النهارده من جيل لجيل عشان كده لما نبص على ماري جرجس نبص نلاقي انه كسر قارورة شبابه من اجل المسيح عشان كده لحد النهارده اسمه ملو الدنيا عشان كده الواحد لما علاقته كده بالمسيح تهبط يقول لنفسه كده نفسي تستخسري ايه في المسيح ما هي نفسي ما هي نفسي لو فضلت زي ما انت كده محطوطة ما هي نفسي ما هي نفسي لو فضلت زي ما انت كده محطوطة في منديل ومقفول عليكي زي الخمس خبزات هيبقى ملكيش قيمة لكن الخبزة ديت لما تتحط في ايد المسيح وتنكسر هيبقى لها هنا قيمة هيبقى لها قيمة صدقوني عشان كده الانجيل يقول لنا من يهلك نفسه من اجلي فهذا يجدها واللي عمال يحاسب على روحه ويطبطب على روحه و بياخد باله قوي من نفسه قال هيفضل خبزة ملهاش قيمة محطوطة في منديل ربنا يسوع لما حب يعلمنا الدرس بتاع الخمس خبزات هو ابتدى بنفسه ربنا يسوع ابتدى بنفسه ويوم خميس العهد كده قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي يكثر عنكم وعن كثيرين قبل ما يقول لي قبل ما يقول لي ان ديت حاجة حلوة هو قدم نموذج عملي عشان يوريني قد ايه جميلة ان الانسان يبذل نفسه من اجل احبائه ومن اجل كمان اعدائه ربنا يدينا ان احنا نكون مستعدين ان نحط نفسنا في ايد المسيح ونقول يا رب ما استخسرش فيك حاجه ولا نفسي عشان يا ربي انت قلت كده إن كنا نتألم معه إن كنا نتألم معه فسوف نتمجد أيضا معه لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين